من غيره لنا أسوة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأقوال والأعمال وأن يبلغنا جميعا ليلة القدر ونسأله سبحانه أن يعفو عنا وندعو كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم آمين يا رب العالمين إخوة الإيمان والإسلام بفضل الله عز وجل هو هذا هو لقاؤنا الثاني والعشرون في هذه السلسلة الميمونة المباركة سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وقد انتهينا بفضل الله عز وجل بالأمس من الحديث عن سنة الله في المكر والماكرين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا جميعا هذا الخلق الذميم ألا وهو المكر وأن يقينا شر الماكرين في كل عصر وحين اللهم أمين يا رب العالمين اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث سويا عن سنة أخرى من سنن الله عز وجل في الخلق وفي الأفراد والجماعات والأمم والدول ألا وهي سنة الله في الظلم والظالمين وأتحدث في هذه السنة حتى نكون على حذر من أن نظلم أنفسنا أو أن نظلم أحدا بعباد الله أو أن نظلم أحدا من عباد الله فإن الله له في الخلق سننا لا تتخلف ولا تتبدل في الظلم والظالمين فإن الله تبارك وتعالى قضى وحكم وقدر أن الظالمين لهم نهاية وأن لكل ظالم نهاية سواء كان فردا أو جماعة فليحذر الإنسان منا أن يظلم نفسه أو أن يظلم غيره اللهم لا تجعلنا من الظالمين واجعلنا من أهل العدل والقسط أجمعين اللهم آمين يا رب العالمين وكما تعودنا تعالوا بنا نتعرف على المعنى اللغوي للظلم حتى نستخرج المعاني التي تعيننا على فهم هذه السنة ألا وهي سنة الله في الظلم والظالمين تعريف الظلم في اللغة كما جاء في لسان العرب الظلم وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه وعاوز حضرتك تركز معاي يعني شيء يستحق أن يكون في منزلة رفيعة فأضعه أو يضعه إنسان ما في مكانة أو منزلة وضيعة هذا ظلم وشيء آخر يستحق أن يكون في منزلة وضيعة فآتي أو يأتي أي شخص ويضعه في منزلة عالية ويمجد فيه ويثني عليه ويغرر به عباد الله ويضعه في مكان غير مكانته فهذا ظلم عشان كده بقول لك نتعرف على المعنى اللغوي عشان نستنبط المعاني التي تعيننا على فهم سنة الله في الظلم والظالمين الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأصل الظلم الجور والمجاوزة للحد وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد يعني إن الإنسان يتعدى حدوده سواء مع ربه أو مع نفسه أو مع الناس هذا ظلم إنسان يجور على نفسه أو على خلق الله هذا ظلم ويقال ظلمه يظلمه ظلما ومظلمة فالظلم مصدر حقيقي هكذا يقول ابن منظور في لسان العرب وهو ظالم وظلوم اسم الفاعل منه ظالم و و فقال وهو ظالم وظلوم والظلمة والظلمة هم الذين يمنعون أهل الحقوق حقوقهم والظلمة هم الذين يمنعون أهل الحقوق حقوقهم والظلامة ما تظلمه وهي المظلمة تقول ظلمني فلان ظلامة أو مظلمة والظلامة ما تظلمه وهي المظلمة وتظالم القوم أي ظلم بعضهم بعضا وتظالم القوم أي ظلم بعضهم بعضا ولذلك قال ربنا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا إيه فلا تظالموا يبقى تظالم القوم يعني إيه يعني ظلم بعضهم بعض ده في لسان العرب وفي المفردات مفردات غريب القرآن يا ريت كتاب يعني هذا الكتاب تقتنوه كتاب ماتع وجميل المفردات في غريب القرآن للأصفهاني للرغب الأصفهاني قال والظلم عند أهل اللغة وكثير من أهل العلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به خد بالك عشان هو هيدينا حتة زي ده عن تعريف ابن منظور في لسان العرب بيقول ايه بيقول وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه الله الله الله ابن ال- ال- الراغب الأصفهاني زود حتة ع- أو زود معنى على كلام ال- ابن منظور ابن منظور قال الظلم وضع الشيء في غير موضعه أيوة نفس الكلام قاله الراغب الأصفهاني الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه المختص به بس ايه قال لك اما بنقصان او بزياده يعني شيء م- م- محتاج او حقه ان ياخذ مثلا 10% تيجي انت تعطيه 9% هذا ظلم وبالعكس شيء يستحق ان ياخذ 9% فتزيده الى 10% هذا ظلم فقال اما بنقصان او بزياده وبعدين قال ايه قال واما بعدول عن وقته او مكانه يعني الانسان في معاملته للناس خصوصا في الحقوق عليه أن يراعي الوقت والمكان فإذا خالف الوقت أو خالف المكان الذي اتفق فيه أو اتفق عليه مع غيره من عباد الله فقد ظلم لأنه عدل عن المكان أو عن الإيه أو عن الوقت وقال الفيروزبادي عليه رحمة الله في كتابه الماتع في كتابه الماتع بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز قال والظلم يقال في مجاوزة الحق هنا بيضيف معنى تاني اهو احنا قلنا الظلم وضع الشيء في غير موضعه والراغب الاصفهاني قال وضع الشيء في غير موضعه المختص به اما بنقصان او بزياده او بعدول عن وقته ومكانه الفيروز أبدي بيقول إيه؟ بيقول والظلم يقال في مجاوزة الحق أي شيء ترى أنه من الحق فلا تعدل عنه إلى غيره ليه؟ لأنه ليس بعد الحق إلا الظلم وليس بعد الحق إلا الباطل قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال إذا ما اتبعتش الحق إذا ما اتبعتش العدل على طول فورا بتلقائية بالقانون الحتمي ان انا هنتقل من العدل او من الحق الى الظلم فالفيروز ده بيقول ايه بيقول والظلم يقال في مجاوزة الحق ويقال في الكثير والقليل يا سلام على المعاني اللغوية الجميلة دي يعني الانسان عشان يظلم لازم ي... مثلا يظلم واحد في مليون جنيه لا والله ابدا الظلم يقال في الكثير والقليل فمهما ظلمت إذا كان قليلا أو كثيرا يكتب عند الله إيه ظلم يعني اللي يظلم واحد في مليون جنيه كمن يظلم واحدا في درهم في قرش ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا للدلالة على هذا إن الإنسان الذي يظلم أخاه الإنسان في عود أرك يعني عود الأرك ده السواك لو إنسان اقتطع من حق أخيه عود أراك أو بمقدار عود أراك اللي بخمسين قرش ولا اللي بجنيه دوت فكأنه يقتطع قطعة من النار والعياذ بالله رب العالمين يبقى الفيروز أبادي قال والظلم يقال في مجاوزة الحق ويقال في الكثير والقليل عرفت يعني إيه الظلم في اللغة يقول لك الظلم في اللغة إيه يعني أي شيء عشان ما أكونش ظالم أولا أضع الشيء في موضعه هذا رقم واحد رقم اثنين ربنا سبحانه وتعالى, وتعالى علمني أن هذا الشيء له حجم وله مقدار معين إذا تجاوزت الحجم أو المقدار بزيادة أو, بنق... أو بنقصان فأنا من الظالمين تمام وبعدين الظلم مجاوزة الحق يبقى أنا عشان أكون أكون مش من أهل الظلم لازم أقف أكون وقف عند الحق وما أكونش ممن قال الله فيهم ولكن أكثرهم للحق كارهون وعلشان ما اكونش ظالم احاول اطبق العدل في القليل والكثير في اعظم الامور وفي ادق الامور لانه في النهايه الكل عند الله يسمى ظلما واخد بالك معي طب ادي المعنى اللغوي المعنى الشرعي بقى للظلم كما قال ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري قال والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي يعني ما زادش حاجة عن التعريف اللغوي غير كلمة إيه في غير موضعه الشرعي وقال الإمام العيني عليه رحمة الله وهو صاحب كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري قال الظلم أصله الجور ومجاوزة الحد ومعناه الشرعي وضع الشيء في غير موضعه الشرعي يبقى إذا عرفنا أن المعنى الشرعي للظلم لا يختلف كثيرا عن المعنى اللغوي وهو وضع الشيء في غير موضعه أو مجاوزة الإيه؟ الحق أو مجاوزة الحد أو الميل إلى إلى الجور أو ما إلى ذلك طيب قال لك الظلم ضده إيه ضد الظلم إيه العدل فعشان نعرف بيقول لك بضدها تتميز الأشياء فعاوزين نتعرف برضو على معنى العدل عشان نستبشع ونستقبح الظلم ونبتعد عن الظلم كثيرا كان أو قليلا جاء في لسان العرب العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم إيه هو العدل الشيء اللي أنا كده لما اختبر نفسي أو الشيء يقع في صدري كده ها يكون شيء مستقيم شيء أنا مطمئن ليه خاطري مطمئن ليه كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حك في ص... قال البر حسن الخلق والإثم ما حك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون يبقى أي إنسان واحد أي واحد فينا في ضميره كده وفي خاطره في ضميره في ضميره وفي خاطره بيقدر يفرق بين الظلم وبين العدل وعارف ان ده ظلم وعارف ان ده عدل لان معروف الحديث المشهور بتاعنا الحلال بين والحرام ايه بين فاللي بيظلم هو من جواه عارف ان هو ظالم بس بيحاول يبرر الظلم ده بيحاول يعني ايه يحلل لنفسه او يستحل هذا الظلم يخترع حيل ومبررات يقول لك لا والله اصله عمل فيها كذا اصله كلني في كذا اصله سرقني في كذا الظلم ظلم والعدل عدل لذلك شوف ابن منظور قال ايه قال العدل هو ما قام في النفوس انه مستقيم وهو ضد الجور وعدل الحاكم في الحكم يعدل عدلا وهو عادل والعدل الحكم بالحق والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه كما قال الله سبحانه وتعالى يحكم به ذوى عادل منكم يعني الإنسان اللي هو سيرته مرضية بين الناس إنسان لا يطعن في قوله ولا يطعن في إيمانه ولا يطعن في ش... إيه في شهادته أدي معنى يقول لك العدل من الناس هو المرضي قوله وإيه وحكمه وجاء في المفردات للرغب الأصفهاني العدل هو المساواة في المكافأة فخد معنى يمكن معنى ضيق شوية للعدل يقول لك العدل هو المساواة في المكافأة يعني بتفرق حاجة على أولادك على زوجاتك على أي حد ولاك الله أمره فتتعامل معهم أو معهم بالعدل الذي أمرك الله به لذلك قال العدل هو المساواة في المكافأة وجاء في النهاية لابن الأثير العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم العدل هو إيه؟ بيقول العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم يعني لما يجي يحكم بين الناس يا ترى بيحكم العدل بتاع ربنا وبيقيم الحكم بتاع ربنا سبحانه وتعالى ولا بيحكم بين الناس بهواه بمزاجه بيحكم بين الناس بالحب والب- والبغض بالحب والكراهية بالقرابة أو, أو بعد القرابة بيحكم بين الناس بإيه بيحكم بين الناس بالعدل ولذلك أمر الله عز وجل عبده داود وبين له منهج الحكم الذي تصلح به الأرض ويصلح به البلاد والعباد هذا المنهج الذي قامت به السماوات والذي وضعت به الأرض هذا المشهد الذي أو هذا المنهج الذي يقضي الله به بين عباده في الدنيا والآخرة فقال له سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض اعمل إيه قال له فاحكم بين الناس بالحق بالعدل ولا تتبع الهوى ولا تتبع إيه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وانتهز الفرصة في الآية ديت عشان إخواننا المرشحين لرئاسة الجمهورية واللي هيرشحوا نفسيهم يا ريت بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم عشان ما نقعش في شرك الظلم وما نقع- وما نقعش في شباك الظالمين مرة أخرى يا ريت تفهموا منهج الحكم في كتاب الله منهج ولاية الناس في كتاب الله اقروا الآية دي وشوفوا تفسيرها ايه وإن الأمة لن ينصلح حالها ولن تستقيم نهضتها أو لن تقوم نهضتها ولن يستقيم أمرها إلا بالعدل إلا بمنهج الله سبحانه وتعالى إلا بالبعد عن الهوى لما تبقى رئيس جمهورية هتحكم بإيه بهواك هتقول لا مش بهواي اقول لك لا بهواك ما انت لما تكون منتمي لحزب معين وهذا الحزب لا يرتضيه الله ولا يرضى عن مبادئه ومنهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى انت متبع لهواك متاثر بافكار معينه اما باشتراكيه واما بربلا- بر- بليبراليه واما براسماليه واما بشيوعيه زي اللي يقول لك والله انا الحزب بت- الق- الحزب بتاعي آه، يؤمن بالليبراليه وبالديمقراطيه الاشتراكيه ويؤمن بدوله العلم والايمان يا عم واحنا يعني هن- هنبيع الكلام على بعض هو احنا يا عم هي هو احنا ما شبعناش يا عم الحاج شعرات رنانه هو احنا يا عم الحاج ما شبعناش عناوين لسه جايين تتف- تالفوا وتفبركوا تاني يا اخي منهج ربنا يا اخي يا اخي ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم وربنا لما يقول ذلك الدين القيم الدين في اللغة يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى القضاء ويأتي بمعنى الحال ويأتي بمعنى العادة ويأتي بمعنى الشأن فلما يقول لك ذلك الدين القيم ذلك الحكم القيم ذلك المنهج القيم ذلك الحال القيم ذلك القضاء القيم مش عايزين نعمل سمك لبن تمر هندي يا اخوان قال له يا داود وهو نبي نبي ولسه ربنا سبحانه وتعالى قبلها بآيتين ذكر وقع عليه انه حكم بالعدل بين الناس نبي يوحى اليه وربنا بيقول له اوعى تجور بين الناس واحكم بالعدل وابتعد عن الظلم واياك ان تتبع الهوى فان الهوى يدمر صاحبه قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأدى الله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله نبتعد بقى عن الهوى شوف ربنا بيقول ايه منهج ربنا بيقول ايه ونطبقه على عباد الله لان انا بقول ومشايخي واساتذتي علموني كده وعلمونا كلنا كده علمونا ايه انه لن تقوم للامه دوله ولن تنهض وترتفع للامه رايه ولن ينصلح حال هذه الامه الا بكتاب الله وبسنه رسول الله بفهم الرعيل الاول القرن الاول صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللي هيحاول غير كده بقول له انت بتنطح في الصخر انت مش واقف على ارضيه صلبه راسك هتتكسر ومش هتوصل لشيء وسوف تفشل حتما لا محاله وما يعجبنيش بقى اني كمان وعايزكم انتم طبعا انا اثق في في عقلكم وفي فطنتكم وفي ذكائكم عايزه كده اما تلاقي كل واحد بيتكلم هتلاقي ناس بقى ايه ما هماش يعني انتماءاتهم مش اسلاميه قوي أو يعني لكنه في كل واد في كل واد يخطبه عارف يعني في كل واد يخطبه يعني يقعد مع المشايخ يا سلام يبقى الولي التقي الورع يقعد مع العلمانيين يبقى أبوهم وشيخهم يقعد مع الديمقراطيين يبقى المنظر بتاعهم في كل واد يخطبه قاعد في قناة دينية يقول لك قال الله قال الرسول قاعد في قناة يبقى يكلم يقول لك الليبراليه والعلمانيه والدوله المدنيه والمش مدنيه والكلام الفاضي بتاعهم ده الهوى اوعى الهوى ابعد عن الهوى هتروح في داهيه ابعد عن الهوى اتمسك وتشبث بكتاب ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم مش هتلاقي حاجه احسن ولا اوجه ولا اقوم ولا اعلى ولا ارفع ولا اعظم من كتاب الله وسنه رسول الله انا مش بستطرد في الحديث لا ده احنا كان حلقتنا النهارده عن سنة الله في الظلم والظالمين يا أي مرشح للجمهورية إذا لم تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله وتتخير مما أنزل الله فبقول لك ريح نفسك من البداية فأنت فاشل وسوف يكون فشلك فشلا ذريعا ومش بعيد عليك في آخر أربع سنين يحطوك في القفص زي صاحبك اللي فات فخليك مع ربنا خليك مع الكتاب والسنة هم دول العصمة هم دول النجاة قال الله أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية حكم الظلم حكم الجور أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمة عايزين ندي الناس دي كورسات في الحاجات دي عاوزين ندي الناس دي دورات تدريبية في الكلام ده نقول لهم اقرأوا القرآن تاني وشوف ربنا بيقول لكم على الحكم ايه وضعه ايه ودستوره ايه ومنهجه ايه أفحكم الجاهلية يبغون طب لو انا سألت اي واحد فيهم السؤال ده هيقول لي ايه اي حد من الجماعة اللي بيقول لك دولة مدنية بالمفهوم بتاعهم بالمفهوم بتاعهم اللي هي فصل الدين عن السياسة وان الدين ده في المساجد بس وفي الجوامع بس روح يا عم الشيخ الدروش بعيد عننا لو سألته السؤال ده هيقول لي ايه السؤال ده مش انا اللي بسأله ده ربنا اللي بيسأله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هترضى تقول يا مولانا يا شيخنا يا دكتور يا مفكر يا مجدد يا مستنير يا مثقف يا أيتها النخبة يا أيتها الصفوة ها يا أصحاب الياقات البيضاء اللي قاعدين طول النهار في التكييف وجعين دماغنا ومصدعين راسنا لو أنا سألتك السؤال ده قلت لك كما قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بماذا سترد تقول لي لا الليبرالية أحسن من الله حكما هتقدر تقولها هتقول لي الديمقراطية أحسن من الله حكما هتقول لي الشيوعية أحسن من الله حكما هتقول إيه إذا كان في قلبك مسحة من إيمان ومعترف بوجود الخالق سبحانه وتعالى أكيد هترد تقول لا أحد أحسن من الله حكم فياريت ننتبه للحاجات دي واحنا بنتكلم عن سنة الله في الظلم والظالمين ايه الشيء اللي يعصمني من الظلم ان انا اطبق كتاب ربنا وسنة النبي لان ساعتها مش هكون بحكم بقى بمزاجني ولا بعقلي انا لا بحكم بما قال الله وقال رسول اي حد هيجي يكلمني اي حد يجي يعترض وانت بتعترض على على الله وبتعترض على حكم رسول الله ما ينفعش وهيكون هذا الحكم مستساغ عند الناس اللي بتعبد ربنا الشعب الغلبان البسيط المسكين ده لما تقول له قال الله وقال رسول الله اوعى تفكر ان ان الناس هتنفر منك ابدا الناس دي تحب ربنا الناس دي تحب سيدنا النبي لما اجي اقول له ربنا قال كذا وسيدنا النبي قال كذا على طول على طول على طول بعد بقى ما ندي له اخلاق فاضله واشيل واحاول اشيل المنكرات من المجتمع و- واخلي عنده كده ال- ال- ال- الصحوه الايمانيه كده شغاله في قلبه ساعه ما اقول له قال الله وقال رسول الله على طول على طول يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير يبقى عشان نرجع بنا- نرجع بقى للتعريف ال- ال- ال- ال- اللغوي تاني للعدل قال العدل ال- العدل ابن الاثير بيقول هو العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم وقال الفيروزبادي العدل خلاف الجور يعني عكس الجور وعدل عليه في القضية فهو عادل طيب التعريف بقى النهائي للعدل ايه صدعت دماغكم معلش وانت عارفين ان كل اول ما بنبدا كده في اي سنه التعريف اللغوي مثلا يبقى مكلكع شويه كده معلش معلش مره في مره كده نتعود كده و- ونعرف بقى ندرب نفسنا ازاي نبص في قاموس اللغه في القواميس اللغويه وازاي نجيب كده نقول اه إيه العدل دوت مثلا إيه مادته ايه الفعل الثلاثي عدله يبقى اجيب كده واعرف ادور و- ليه لان المعاني اللغويه ديت بتديك ثراء في المعنى بتعمل لك كده غنى في المعنى تفهم المعنى تفهم تفهم الكلمه ب- من كذا وجهه ومن كذا ايه ومن كذا اتجاه تاخد بالك معايا مش احنا يعني قاعدين بن بندرس للناس لا ب- عايزين كلنا نتعود كده ازاي نبص في الكتب بقى وازاي نتعامل مع القواميس ومع المعاجم الايه اللغويه يبقى التعريف المختار للعدل هو ايه قال لك وضع الشيء في موضعه الشرعي أي شيء يعترضني في حياتي أضعه حيث أراد الله وحيث سن الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الشيء في موضعه الشرعي وإعطاء كل شيء حقه من المكانة والمنزلة والحكم والعطاء كمان مرة لأن التعريف ده حوى شوية معاني حلوين قوي قال إيه العدل هو وضع الشيء في موضعه الشرعي تمام وإعطاء كل شيء حقه كل شيء ده إيه؟ أي شيء يقابلني في حياتي أكيد له حكم في كتاب الله وله حكم في سنة رسول الله فأقول إيه وإعطاء كل شيء حقه من المكانة ها أو المنزلة أو الحكم أو العطاء واحد مكانته كبيرة أديله مكانته الكبيرة واحد مكانته بسيطة أديله مكانته البسيطة أنزلوا الناس منازلهم هكذا علمنا المؤدب الأول والمؤدب سيد المربين صلى الله عليه وآله وسلم طيب المنزلة واحد منزلته شريفة نديله منزلته واحد لا يستحق أن تكون له منزلة ما نديلوش المن... ما نديلوش منزله يعني ايه زي مثلا ما تيجي دلوقتي اهل العلم ها المفروض يعت- ي- يوضعوا في المنزله الرفيعه ولا لا آه. خد بالك دايما برضه لما اتكلم عن اهل العلم مش المشايخ بس مش العلم الحمراء لا لا مش الغطر بس اي واحد من اهل العلم مهندس طبيب آه، م- معلم آه، راجل قانون اي راجل محاسب ايا كان وضعه راجل عالم عشان نتعلم ازاي يا اخوانا نضع نضع العلم في موضعه ونضع العلماء في موضعهم اما تيجي انت تخلي الهرم مقلوب زي ما قلت لك قبل كده والعلماء دول يبقوا ما لهمش اي قيمه في المجتمع وما لهمش اي امتيازات في المجتمع وما لهمش اي حوافز في المجتمع ده ظلم ولما تيجي على الجانب الثاني تلاقي الراقصات والغنيات واللي واللي واللي و- والمغنيين والممثلين وده وده ده هم المتصدرين الشاشات والصفحات ال- ال- ال- الجرائد واللي واللي برضه وضع للشيء في غير موضعه يبقى ايه يبقى ظلم يقول لك اول حكم يعني ايه حكم بتحكم بين اتنين تحكم بينهم بالايه بالعدل واعرف انك انت لو حدت عن هذا العدل تبقى من الظالمين واللي بيتحكم له لو عارف ان هو اتحكم له بغير العدل بس كان جايب محامي كده مطقطق كده واد شاطر كده يعرف الثغرات ويعرف الثغرات اللي في القانون ما هو عشان قانون وضعي قوانين با... قانون بشري قاصر غافل ساهي لاهي اما شرع ربك ما فيهوش ثغرات ابدا ابدا فجايب محامي كده عارف الثغرات بقى ويدبر كده المذكره بتاعته يخلي القاضي يحكم بالبراءه على طول بقول لك لو اتحكم لك وانت عارف ان انت ان انت ظالم يبقى انت ايه يبقى الحكم بالبراءه ده ملوش اي قيمه وسوف تعاقب على فعلتك امام الله شوف حبيبك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال حديث خطير قوي قوي قوي حديث جميل برضه في نفس الوقت كده في كده يعني النبي عارف صلى الله عليه وسلم النبي ده يعني اقول لك ايه بس اقول ايه ولا ايه ولا ايه نقول النبي قال ايه احسن قال ايه وحتى لا طيب صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي تمام يعني بالجولي عشان احكم بينكم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض في إنسان لسن منطقه يعني سديد فيقدر يرتب الكلام والعناصر واحد اتنين تلاتة أربعة عنده يعني حسن إيه آه حسن العرض حجته تمام كده وواحد تاني ما بيعرفش المسكين يتكلم كلمتين على بعض فسيدنا النبي يقول إيه ولعل, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته إيه من بعض خلاص كده فأقتطع له من حق أخيه بيقول بقى مثلنا بيقول إيه بيقول فمن قطعت له من حق أخيه شيئا بناء على إيه بناء على حسن عرضه على قوة منطقه ها عرف يفبرك العملية تمام وعرف يظبط أموره تمام تمام كده فقال إيه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له وأنا بشر أقضي بنحو ما أسمع سيدنا بيقول بيقول لهم إيه وأنا بشر أقضي بنحو إيه بنحو ما أسمع يعني ليا اللي بسمعه ليا الظاهر والله يتولى السرائر خلاص كده وأنا بشر أقضي بنحو إيه بنحو ما, بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليدع سمعت الحديث ده اهو وانت قدام القاضي كده هتلاقي ناس شهود قدام المحكمة عند عمك زنانيري تقدر تروح تشتري شو اتنين شهود ولا عشرة كمان بخمسين جنيه وتقول له يا عم الحاج كل ده كلها ماشية كده وكلها بتتظبط على كده واصل هنعمل ايه ما هو ما فيش الا كده وتروح توكل شهود زور حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين والمزورين والمدلسين صلى الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من أشد الانتقام تروح تأجر اتنين شهود ويخشوا يشهدوا والقاضي بشر يقضي بنحو ما يسمع شايف اتنين شحطة واقفين قدام منه أي والله عم وليد بتضحك عليه يا عم وليد تاخد بالك معايا فهو شايف اتنين شحوطه قدام منه بشنبات واقفين قول يا ابني اقسم بالله العظيم يقول له اقسم بالله العظيم ما هو مش في وعيه ما هو ليه يعمل كده بقى معاه معاه بانجو وبرشام ودي مش في وعيه عاوز فلوس عشان يشرب بها مخدرات وبلا ازرق على راسه فقال قول يا ابني شفته كذا كذا اه شفته بيديها المؤخر بتاعها شفت يا ابني هو بيديها عفش شفته بيديها عفش شفت يا ابني هو بيضرب وهي بتضرب اه شفته هو بيضربها لا لا لا لا لا لا لا الله الله الله الله هتعمل قدام ربنا هتقول ربنا ايه فالقاضي بشر بقى بيحكم بنحو ما يسمع عندنا الحيثيات موجودة والقانون بيقول كذا وكذا وكذا وادي الاثنين شحوطة هم اتشهدوا على الكلام كده كله تمام يروح هابدوا سنة سجن سنتين خمسة يترتب على الكلام ده أسرته تتشرد عياله يضيعهم ينحرفهم يدمنهم يقعدهم الدراسة آه يا ظلمة البعد اللي بيعملوا الكلام ده كل ده اهو بسبب ايه كلمة قلتها بسبب كلمة ليست على سبيل الحق والعدل وإنما على سبيل الظلم لذلك سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع أصحابه كده وبعدين كان قاعد إيه النبي إيه قاعد متكئ كده يعني جاضع كده زي ما احنا بنقول فبعدين ايه ال- سيدنا عبد الله بن مسعود بيساله بيقول له يا رسول الله اي الذنب اعظم اي الذنب ايه اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك خلاص كده قال ثم اي قال وعقوق الوالدين خلاص كده قال لك وكان متكئا فجلس اسف النبي قال ايه الا انبئكم باكبر الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس عايزك تستحضر المعنى ده ان سيدنا النبي كان نايم قام قاعد مستوي في قعدته عشان هيقول للامه بيان هام وكان متكئا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهاده الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت هتروح تشهد ظلم تاني هتروح تشهد ظلم تاني هتروح تشهد زور تاني هتروح تشهد بالباطل تاني فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار البراءة اللي انت خدتها ولا الحكم اللي انت جبته لفلان من الناس ده قطعة من نار جهنم هتهري قلبك وهتهري بدنك وهتسود عيشتك في الدنيا والآخرة هتاخدها ولا هتسيبها هو ده سؤال سيدنا النبي ليك وهو ده طرح سيدنا النبي عليك قال فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليدع أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الظالمين وأن يقينا ظلم الظالمين ومكر الماكرين وأن يجعلنا جميعا من أهل العدل والإحسان المقتدين بقول ربنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى الملتقى بإذن الله تبارك وتعالى مع سنة الله في المكف الظلم والظالمين إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تحط الهدوم من فوق أو من قدام الفول أوتوماتيك هي يونيفرسال وعندك الاختيارين يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسال يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل هذه الدروس عن الحبيب وصحبه وصحبه نور لمن ضل الطريق فيهتدي فيهتدي فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد من غيره لنا أسوة به نقتدي محمد في قوله أو فعله في صمته أو تمثيله فخر لكل موحد فسواه يؤخذ أو